أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الحق وعلى الخير وعلى البر وعلى التقوى وعلى التعاون على الخير والبر والتقوى اللهم إنا نسألك أن تجمع شملنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما أنزل علينا الليلة رحمة من عندك اللهم أفض علينا من خيراتك وبركاتك ونعمائك ورزقك نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجأة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك آمين كيف حال قلوبكم مع الله ذكرنا أن السبيل الوحيد لكي تهاجر إلى الله ورسوله لكي تفر إلى الله لا يتم إلا بثلاثة أشياء أن يكون العبد طيبا له نفس لينة سلسة منقادة اثنين أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة ثالثا علم شاف بحقائق الاشياء وتنزيلها منزل منزلتها يميز بين الشحم والورم وبين الزجاجه والجوهره يبقى القضيه مش قضيه دروشه لا ده علم علم يعرف طريق السر لربنا بعلم زي ما بسألك دايما انت فين من ربنا مش عارف انك ما تعلمتش الطريق الى الله معالمه ايه بحيث ان انت تقول انت دلوقتي فين احنا لما بدأنا النهارده عشرة أشبار هذا هو الشبر العاشر كان التاسع ليه الاستعانة بالله العمل استعانة بالله النهارده الشبر العاشر العلم العلم انك تتعلم صح عندنا اخ طيب بيسافر 400 كيلو أكثر من 400 500 كيلو يروح لشيخ يقعد عنده يوم يتعلم كذا وكذا وكذا وكذا أنا قلت له وأنت في السن ده حاجتك لهذا العلم إيه؟ هي دي القضية إن أنا لما أجي أتعلم النهاردة المفروض أفهم أنا في السن ده في العمر ده في حالي ده معصية دي ذنوبي دي غفلتي دي أنا محتاج إيه هو ده الكلام يعني هل أنا محتاج دلوقتي أروح لشيخ أسافر له 500 كيلو عشان أتعلم أصول فقه لا مش محتاج دي أنا محتاج النهاردة إزاي أتوب إزاي أعبد ربنا إزاي أتحبب إلى الله دي اللي أنا محتاجها ازاي اخلص ازاي استجلب حسن الخاتمه ازاي اثبت محتاج اتعلم دي اتعلم ازاي اوصل ان انا اموت وانا ساجد اموت وانا عابد ازاي يبقى اخر كلامي إني من الدنيا لا اله الا الله انا شهدت في هذين الاسبوع الماضي ده والواد محمد ده كان معايا ان شاب 36 سنه كان بطل في الصحه صحته كده بطل بطل مرض وقع 30 يوم مات وانا جالس عند راسه وهو بي في في في النزع الاخير قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله اللهم انا نسالك ان ترحمه اللهم ارحمه وارحم كل ميت مسلم اللهم ارحم كل ميت مسلم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين رب اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه امين والتاني برضه شاب ده 36 التاني 34 فجأة نزيف ومات 34 و36 بيعدوهم في الزمن ده شباب وحقيقة دي شباب فالقضية أنا محتاج النهاردة أتعلم إيه هو ده لما نتكلم بقى عن العلم أتعلم إيه ابن القيم هنا بيقول لك علم بحقائق الاشياء وتنزيلها منازلها اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها تاني الجمله بتاعت زمان بتاعت الرفع ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم اصابه كإصابة المرض ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض تكسر النفس كما يكسرها المرض وتصرف النفس عن الشهوات كما يصرف عنها المرض وترد الشيء من وهمه الى اصله ده الشاهد ولهذا يخلق الله الصالحين ربنا بيخلق الصالحين ليه يا دكتور محمد ربنا بيوجد الصالحين في كل عصر من العصور ليثبت بهم ان غير المستطاع مستطاع لما تقول ما اقدرش نقول لك لا سيدنا ابو بكر لما مات النبي قدر تقول ما اقدرش اقف لوحدي لا الامام احمد وقف لوحده قدر وهكذا على مدار التاريخ وفي كل عصر فعصرنا ده في صالحين نثبت بهم لما نقول النهارده بيختم كل ثلاث ايام في الصلاه تقول لي مين ده يقدر على كده اقول لك اهو هناك اهو في البساتين دكتور اسامه عبد العظيم ربنا يحفظه ويعافيه شيخنا تقول لي لا ازاي احنا مين يقدر يقف يصلي بخمس اجزاء في الركعه اقول اهو فلان وفلان وفلان لا ده مش بقى دلوقتي بزماننا ده الشيخ اسامه بس لا في ناس كتير بتصلي كده فلان وفلان وفلان بيصلي بخمس اجزاء في الركعه الواحده قول لي دول بقى يعني شباب والله رايته بنفسي مركز على عصايه عشان يرفع ايديه يكبر غرز العصاية ببطنه كانت بتوجع في بطني أنا حط العصاية كده وركز عليها ببطنه ورفع إيديه يكبر تكبيرة الإحرام واقف على عصاية خمس أجزاء لهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض ربنا بيبتليهم بالتقوى يبقى تقي آه عمال أقول نفسي أكلمكم في حاجات كتير نفسي أكلمكم عن التقوى عشان اللي قاعد يلت ويعجن ويتكلم في كلام ملوش فيه مش دي التقوى يا ابني قال وجدت التقوى في كل شيء سهل إلا التقوى في اللسان إن يبقى لسانك تقي ما بتتكلمش كتير ما بتتدخلش فيما لا يعنيك ما بتتكلمش عن حد اللهم ارزقنا حفظ ألسنتنا الرسول بعد ما دل سيدنا معاذ على عمل ينجيه من النار ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه وبعد كده قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله أمسك عليك لسانك نفسي أكلمك عن التقوى إن حياتك واللي أنت بتعمله ده مش تقوى مش فعل المتقين يجعل التقوى فيهم عشان كده زي ما قلت لكم كده او زي ما بيقول الشيخ الرفعي ها الله يرحمه اه قال ايه ويجعل التقوى فيهم اصابه كاصابه المرض يعني مش الواحد بيجاهد عشان يبقى تقي لا ده ربنا بيبتليه بالتقوى تبقى التقوى ابتلاء خد ده لا ما, ما ينفعش تعالى قرب لا لا لا لا لا لا, لا. متوقن مستقصا على حذر تقي لأقصى حد مستقصى على حذر تصر يقول ايه تكسر النفس كما يكسرها المرض تلاقيه منكسر كده مش قاعد يصنف بقى فلان ده ما بيفهمش حاجة وفلان ده بيقل أدبه على الفاضي وفلان ده قاسي قاسي جدا وغليظ وفلان ده أم أنت مالك ومال الناس المنكسر واحنا قلنا عليه كأنه إناء مردود داسته الأقدام حاسس إن أنا تراب الناس بتدوس عليا تكسر النفس كما يكسرها المرض تجد الانسان المريض منكسر كده مالك لا مفيش حاجه انت مريض لا لا لا لا انا طيب الحمد لله وتصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض المريض تيجي تقول له كل يقول لك ماليش نفس اشرب ماليش نفس طب انا اخرج طب شويه حسن البصري زاره احد وهو مريض وكان مصفر الوجه فقال له لو خرجت فضربتك الشمس فإنك تتنقى نقاها فقال له إني أستحي من الله أن أنقل قدمي في شهوة نفسي قال له بقى أنا هخرج عن الشمس عشان الصفار يروح هي دي تصرف عن الشهوات التقوى المتقين ما يبقاش لهم نفس بقول كده لما تعدي قلناها كتير دي ها لما تعدي قدامه واحده متبرجه هو مش بيعمل كده عشان عشان ما يشوفهاش لا ده هو قرفان ملوش نفس يبص للقرف ده ملوش نفس يبقى مشهور ولا معروف ولا الناس تحبه ولا الناس تكلمه ملوش نفس انه ياكل كتير ولا ينام كتير ولا يشرب هو ملوش نفس مش بيقاوم لا تصرف عن الشهوات التقوى كما يصرف عنها المرض الشاهد بقى هي الجمله دي وترد الشيء من وهمه الى اصله ان الفلوس اللي في جيبه الخمسات اللي بنفرقها دي ورق ده ورق ورق ملهاش اي قيمه ورق ورق فاضي ورق ابيض ملهاش ادنى قيمه عنده ترد الشيء من وهمه احنا بتشغلنا اوهام زي ما قلت كده احنا في زمن والعياذ بالله اللهم انا نسالك ان تصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر زمن صعب جدا جدا جدا طغيان الشهوات فيه شديد وكلها اوهام يعني وهم شهوه النساء ها الواد هيموت عشان يتجوز وبعد ما يتجوز ها عادي عادي طغيان الشهوات نفسه يركب مش عارف ايه نفسه يسكن ايه نفسه ياكل ايه ويحطه قدامه الاكل وبعدين الشهوات طاغيه ومستوليه والحقيقه انا بقول لك حلها الوحيد اجل شهواتك دي شويه للاخره فيها ما تشتهيه انفس النهارده اللي عنده شهوه الاكل اذا زودها شويه بطنه توجعه اذا زود الحاجات اللي بيشتهيها حلويات مثلا كباب وكفته ولحوم ودهون ومش عارف ايه تجيب له نقرس وتجيب له سكر وتجيب له هي دي الدنيا هي الدنيا كده وشهواتها كده اذا كان نسوان عمال يتجوز اربعه ويطلق الاربعه ويتجوز اربعه تانيين هيتبهدل هي الدنيا كده كل نعمها مكدره وكل شهواتها منغصة فلذلك العلم بيبصرك بحقائق الأشياء حقيقة الدنيا ها وحقيقة الآخرة ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء يبقى بالعلم تعرف قيمة الدنيا تعرف قيمة الآخرة تعرف ازاي تتوجه الى الله اخوتي انا احبكم في الله هذه عشرة اشبار تحتاج الى عمل فاعملوا يرحمكم الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرمضان استعد هيئ رقبتك للعتق من النار هيئ قلبك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك